أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ربنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربنا أن يحضرون اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ما زال الحديث موصولا حول عائق الشيطان ونحن في الكلام على العوائق على الطريق بعد أن فرغنا من الكلام على الهداية إلى الطريق والهداية على الطريق قلنا من فقه الطريق أن تفقه وتعلم العوائق التي ستقف لك بالمرصاد على الطريق بينا خطورة الشيطان وخطورة كيده وأن الأمر لا يحتاج إلى تهويل أو تهوين لأن الأمر بينهما فلا نهول الأمر حتى يصير الناس إلى ما صاروا إليه من عبودية للشيطان عبودية الخوف من الشيطان خوف من الجن أن يتربص بهم أن يصنع كذا وكذا أو أنه من تهويله لهذا الكيد يستشعر أنه لن يستطيع أبدا أن يقاوم الشيطان الذي له بالمرصاد والذي هو قاعد على الصراط في كل خطوة يخطوها فلا ينبغي أن يهول ولا ينبغي أن يهون ويتعامل مع الموضوع على أنه ليس بالشيء الكبير وأنه يكفي أن يستعيذ بالله أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فينتهي الأمر الشيطان لن يتركك هكذا تسير إلى طريق الجنة دون أن يقف لك على هذا الصراط لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم تكلمنا عن مكايد الشيطان السبع واليوم نتكلم عن المداخل كيف يدخل إبليس إليك وكل مدخل منهم محتاج وقفة علشان تشوف هل هذه ثغرة من الثغور موجودة في حصن إيمانك يدخل منها الشيطان عليك بيدخل منين وحنسدها ازاي علشان نعرف نفقه كيف نتغلب على عائق الشيطان أول حاجة شغلانة إبليس الأساسية ومدخله الأساسي إنه يأمرك بالسوء الأمر بالسوء قال الله إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لاحظوا الآية بتقول إيه يأمركم بالسوء والفحشاء النفس فيها ميل إلى الغرائز إلى الشهوات حب المال حب النساء حب الجاه الشيطان يروح جاي في الحتة دي ويعمل اتفاقية مشتركة مع النفس على أساس أن الجانب ده مش هيسهل أبدا أن أنت تقول له لأ فبيحصل هنا بقى أنه يبتدي يؤمر بهذا السوء بس هو مش هيقدها لك كده مباشرة مش هيقول لك أكفر مش هيقول لك إذني مش هيقول لك رابي لا لا الأمر بالسوء هو عنده أسلوب خبيث في التعامل يزين الأول الأمر ويوهن تعظيم الأمر والنهي في القلب هو في الأول خالص لما بيديها لك كده قول لي ها شوف رد فعلك أنت إذني أعوذ بالله الزنا ليه حرام واحد يقول حرام ليه يا عم احنا لينا ولاية خايف لحسن يعاقب لا حرام أنا مش عايز أسلب الإيمان لا حرام ده فلان ساءت خاتمته بسبب البلوى السوداء دي عنده حاجة بتقول له لا تبتدي بقى ايه التزيين اهو مرة وهتعدي مرة واحدة التاني متعلم هيقول لا مرة ما بتعديش مرة خرجت سيدنا آدم من الجنة مرة ما بتعديش فلما يبتدي يبقى عنده صد ليها يخش من سكة تانية التزيين نفسه يبتدي يقول له روح اشتغل في المكان الفلاني بس ده في اختلاط يعني انت هتعمل لي فيها درويش اختلاط ايه دلوقتي احنا في مجتمع كله مختلط يبقى هتقعد في بيتكم ومش هتشتغل واحنا مأمورين بالتكسب طب ما بلاش المكان اللي فيه بعض المشاكل والمخالفات دي خليني في حته تانية ربنا هيرزقني ان شاء الله طب ما هو ربنا رزقك اهو يا اخي وشغلانه حلوه وزي الفل روح وغض بصرك قربنا النار جنب البنزين يبتدي يروح يدخل تحتك بيه يقيد بقى قرناء السوق اهو يروح مقيد واحده من هم اولياءه اصلا بقالها كتير يحطها قدامه روح اساليه في الدين عايزه تعرف كذا يسال سؤال في سؤال انا جات لي قصص من هنا للصبح بنفس السيناريو اللي انا بحكيه ده دخل اتكلم معاها انا بسال في الدين بس طب طب كذا طب نتكلم بالليل على شات على النت طب تليفون طب نخرج طب طب طب زنا اول حاجه كانت سالها في الدين ودلوقتي باعت يقول انصح الناس وقول لهم والله باعت لي كل كده انصح الناس وقول لهم عن حبائل الشيطان بصوا امر بالسوق يعمل ازاي امره وغايه ما وصل يجيبوا منين جابوا في الحته اللي مش باينه خالص ميل نفسه وهو ما وقفش ودخل الحته اللي هي فين بقى قله ورعه هو ايه مبتلى بيها كتير من المتدينين انه فاهم ان هو طالما قايم الليل وصايم النهار وبيطلب علم مش الشيطان اللي يعرف يلعب معاه في الزنا يخش في صدره ويقول لك لا ما تخافش الا كده طبعا الا كده مين حتى لو كان عندك علم الاولين والاخرين تغتر بالعلم يوقعك تعجب بعلمك اعجاب المرء بنفسه هذه طريقته يبقى اول حاجه الامر بالسوء فيستولي من الانسان على حظ معلوم لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولاضلنهم يبقى اول حاجه يفتح لك سكه تانية تلاقي الاخ ربنا موفقه وربنا قيد له في البداية شيخ من أهل السنة يبصره بالطريق ماشي احفظ يا عم القرآن يبتدي يقول له ما في عقيدة طيب ماشي صح طب ما في درس كويس قوي في السنة طب ما في طب ما في يضله ده ده في البداية شوية شوية يبتدي يدخله بقى في النزاعات هو داخل عشان يحمل لواء السنة والذب عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدين تلاقيه راح ماسك الناس كلها ومجرح فيهم ولا أضلنهم ولا أمنينهم الأماني بقى يعيشوا الأحلام تيجي تقول له هتحفظ القرآن وتعمل يقول لك أيوة إن شاء الله هي بس أخلص دي وأخلص دي وأخلص دي وأعمل دي وأسوي دي وبعدها هتفرغ لحفظ القرآن وهكذا وهكذا يعيش بقى في القصة دي قد كده وبعد شوية يقول له كبرت أنت أصلا الحاجات اللي أنت كنت عايز عايز تخلصها ما خلصتهاش ففين؟ دي مش سكتك يروح ميقشه يدخله في حته ثانيه هتلاقي نفسك في الاخر خالص سبت الطريق كله ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم أهي بس خدوا بالكم الأمر جه بعد إيه بعد ما عمل البطانة الأول خلاه ينحرف عن المجال الصحيح وعن الصراط المستقيم اللي كان ماشي عليه طب ولما مشي كده وانحرف شوية وسعها له قال له لسه بدري انت قدامك خلاه يعيش في الأماني وبعديها بقى يجي الأمر على طول اعمل كذا بقى ما خلاص ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله تيجي دلوقتي تسأل ينفع أعمل عمليات تجميل عمليات تجميل أصل شكلي وهو عايزني والوضع والأحوال وتخش برضو التزيين إنه ده لطاعة زوج وطاعة الزوجة مقدمة طبعا المسألة محتاجة انضباط فقهي لكن أنا بتكلم على إنه إزاي بيدخل ويقش بقى ساعتها وخلاص هي كده هيتجوز عليك فتغير خلق الله ولا تفكر حلال ولا حرام يدخل على قلبها لأن أهم حاجة عندها إنه تبقى قدام الناس إنها زوجة ناجحة وإنه ما يتقالش عليها إن جوزها راح يتجوز عليها عشان هي فيها وفيها وتعمل كده ويقبل الله عز وجل إلا أن يبتليها بجنس المعصية نفسها خلاص عملت كل الكلام ده وبرضه يروح يتجوز عليها يبقى أول شيء أمره بالسوء الأمر الثاني مدخل نسيان الاستحواذ قال الله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله فالشيطان ينسي هذا الإنسان العنصر الآخر الذي خلق منه ألا وهو النفخة من روح الله ابن القيم بيقول خلق الله ابن آدم من الأرض وروحه في ملكوت السماوات وقرن بينهما فإذا أجع بدنه وأسهره وأقامه بالحزم وجدت روحه خفة وراحة فطاقت إلى الموضع الذي خلقت منه واشتاقت إلى عالمها العلوي وإذا أشبعه ونعمه ونومه واشتغل بخدمته وراحته أخلد البدن إلى الموضع الذي خلق منه فانجذبت الروح معه فصارت في السجن فلولا أنها ألفت السجن لاستغاثت من ألم مفارقتها وانقطاعها من عالمها الذي خلقت منه كما يستغيث المعذب هي نفخة روح وطين خلق الإنسان من هذا وذاك فهو فيه الجسد والروح فإذا لبى احتياجات جسده لبى الأمور المادية ونسى الروح يبقى أهلك نفسه وأوقعها في العذاب من حيث لا يدري فيستحوذ عليه الشيطان فينسيه هذه الحقيقة مش هو ده اللي احنا بنعمله انت قاعد بتفكر في ايه اجيب لهم لقمة العيش واعيشهم عيشة كويسة او اعرف اعيش سنة الحياة اللي لسه مش متجوز فبيفكر بشكل مادي انه لو اداهم ادى الاولاد الاكل كويس واللبس كويس دخلهم المدرسة كويسة فقد صنع ما عليه وزيادة واحتياجات روح الولد مهملة وهكذا شأنك أنت مع نفسك أنا خلاص أهو يا نفس عايز إيه هاكل كويس وأشرب كويس يبقى أنا كده تمام واحتياجات روحه روحه عايزة شوية قرآن هي لو نطقت هتقول أنا عايزة أسمع دلوقتي جزء قرآن إذا استحوذ الشيطان عليه صار هو الآمر الناهي يدخل بقى يعني هو دخل في الأول خالص جت إزاي الثغرة اتفتحت من حتة عدم تلبية متطلبات روح دي الفتحة دخل من جوه لما دخل لقى ايه الروح ضعيفة جدا فيش ما بتاكلش ما بتتغذاش يروح جاي مستأسد عليها ويروح مستحوذ عليها فخلاص هي كانت عايزة ذكر تنسى الشيطان هو اللي ماسك الموضوع فبقى مين اللي بيؤمر كانت الروح وعد الله في القلب اللي قلنا عليه انا عايز اقرا قران اقرا قران الشيطان دخل نايم ده خالص سكته خالص حط على فمه شريط ولزقوا عليه فما بقتش تؤمر خالص وبدات هي تضعف تضعف تضعف لغايه ما يموت وعظ الله في القلب فيستحوذ الشيطان فتلاقي نفسك انت مين اللي بيؤمر بقى دلوقتي وبينها هو قوم اعمل كذا تلاقي نفسك حاضر اعمل كذا حاضر مفيش دي ليه ان التاني مات فكونك تنسى قصة ان الشيطان لو استحوذ على قلبك هتبقى حياة الضياع والدمار وهيبقى صعب جدا انك تعرف تستدرك امرك كونك تنسى ده من الخطر بمكان طيب الامر الثالث نزغ الشيطان النزغات نزغ الشيطان عايز اقول مصطلح معاصر تسخين الشيطان اه النزغ ده معناه ايه الشيطان بيسخنك وهنا الشيطان ليه وسيلتان الاولى اللسان الثانيه الافعال قال الله تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا احنا قلنا ان من صفات الانسان الجدل فالشيطان يستثمر هذا في الإنسان يعمل إيه بقى يبتدي ينزغ هنا يبقى جدل بيجادل وخلاص بحق بباطل بيجادل بعلم من غير علم بيجادل فيبقى يفتح من الحتة دي ويعمل برضو الاتفاقية ويدخل على القلب من ثغرة الكلام الباطل ومن ثغرة الجدال وهو قاعد بيتكلم يقول له مش عارف ترد هيحسبك هفيه ده بص بص منفوخ بالكلمتين اللي هو جاي يقولهم لك دول جاي يقول لك التزم واعمل وسوي ما يشوف نفسه هو يعني كان كان كده قبل كده اللي جاي يقول مش عارف ايه بينفخ هو ده بقى نزغ الشيطان جابها له منين من غريزة حب الجدل حب الكلام دخله من هنا وده بيحصل بقى في كافة المجتمعات سواء ملتزمين مش ملتزمين تكلم واحدة متبرجة طب ليه وازاي وان شاء الله ده يكون عنوان حيائك وسترك وتبقي افضل واقرب الى الله عز وجل ومش عارف ايه هو الحشمة بحتة طرحة نحطها فوق راسنا عمر ما كانت المسألة كده الحشمة والوقار والحياء اللي انتوا بتتكلموا عليه ده أخلاق واحنا عايزين نتكلم في الأخلاق قبل ما نتكلم في الظاهر وتلاقي بقى كلام زي كده للصبح اه طب قال الله قال الرسول انتوا واخدين ظواهر الدين وناسين روح الدين لا حول ولا قوة إلا بالله فانت من الناحيه الثانيه وانت مش عارف تتكلم قوم بقى لطش قول اي كلمتين علشان خاطر ما ينفعش الكلمتين بطريقه يحرص وده اللي بيحصل في الفضائيات والبرامج الحواريه والكلام ده هو الشغلانه دي يعني برامج نزغ الشيطان ده كده في مجتمع الغير ملتزمين تعال بقى في المتدينين يبتدي بقى كل واحد بالكلمتين اللي اتعلمهم يبتدي يتنطط ويحس بقى ان هو حامي حمى الاسلام وكله لو مشي من وراه هيبقى فتح عظيم للمسلمين لو احنا مشينا بالاسلوب ده والطريقه دي وكل واحد يرى في نفسه انه على الحق المبين ولو قلتش كده يقول لك يبقى انت مميع لانك انت مش عارف تقف على طريق انت اصلا مذبذب وانت عندك وانت عندك لو بدات تقول ساعه صدر وتقول ايه الاختلاف السائغ والاختلاف غير السائغ ونحط ضوابط ونقول ازاي نتأدب بالخلاف وازاي اتقبل الاخر في حدود المشروع وازاي اتغاضى عن الامور غير المشروعة وغير السائغة لما نحط الضوابط دي كلها ونضبطها يبقى كل واحد اما بقى ان هو تاخذه العزه بالاثم وان هو ازاي بعد ما قال الكلام ده ودان بيه الاف الناس انه يرجع عن الكلام ده تاني وتاخذه العزه فخصومات ونزغ وما ابتليت الساحة الإسلامية والساحة الدعوية إلا من قبل هذا الأمر كان ابن مسعود يقول ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان فلو سكت من لا يدري ولو تعبدنا الله بالصمت لا سيما في المسائل العظام انه نتريث وننظر ونتأمل ونتدبر قبل أن نتفوه لكان أولى وأحرى النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في الحديث الذي رواه البخاري قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة وقال لمعاذ ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم قال ابن عقيل كان أبو إسحاق الخزاز رجلا صالحا وهو أول من لقنني كتاب الله وكان من عادته الإمساك عن الكلام في شهر رمضان يجي في رمضان ما يتكلمش خالص ولما يتكلم يخاطب بآي القرآن فيما يعرض له من حوائج فمثلا إذا طرق عليهم أحدهم الباب يقول ادخلوا عليهم الباب وإذا أراد طعام الفطور يقول لابنه في عشية الصوم من بقلها وقثائها يعني روح اشتري لك كذا واعمل كذا فابن عقيل بيقول فقلت له هذا الذي تعتقده عبادة هذا معصية فلما قلت له ذلك صعب عليه فقلت إن هذا القرآن العزيز أنزل في بيان أحكام شرعية فلا ينبغي أن يستعمل في أغراض دنيوية فهجرني ولم يصغ إلى الحج الحق ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الشيطان من أساليبه في حتة النزغ دي قلنا يستغل حتة الكبر ويستغل حتة الجهل أهو لعب بصاحبنا هذا أبو إسحاق الخزاز من هذا الجانب يستغل حتة الانتصار للنفس يستعديه حال الغضب وبالذات انت مش عارف ترد طب قول له تعمل له كده الناس هتستضعفك كده كده فيقوي حتة الملكة الغضبية عنده فيغضب فيتكلم ربما بما لا يعتقده على سبيل افحام الخصم يقول كلمتين وخلاص على اساس ان هو يبقى هو له الغلبه والناس ما تخرجش تقول ده فلان النهارده لمسه كتاف ما عارفش يقول ولا كلمه وهكذا ينزغ في نفس الداعي بالعجب بما يقوم به من واجبات الدعوه بقى في الاخر خالص يقولوا لك كذا وكذا وانت اللي شايل الحمل على كتافك وانت اللي عامل وانت اللي مسوي يبتدي ايه يعجبه بعمله فيعجب فينزغ من طرائقه ايضا في النزغ ينزغ في الإنكار للمنكر ودي بتحصل مع الإخوة بقى كتير الشيطان يقعد برضه إيه بيسخنه بيسخنك إزاي بقى مرة هو بالكبر مرة بالعجب مرة بالغضب مرة بالعجب والرياء مرة في الإنكار إن أنت شايف قدامك منكر يا أخي من رأى منكم منكرا فليغيره غير أنت هتقعد ساكت فين عزة الدين في قلبك انت اصلك ما بتعملش انت لو كنت عندك حمية انت كنت عملت وسويت ويخليه يقوم بقى عشان يلطش من غير فقه وده اللي حصل وانتوا عارفين تعالوا بقى شوفوا هدي السلف في التعامل رأى صلة بن أشيم رجلا يكلم امرأة فقال إن الله يراكما سترنا الله وإياكما بس ده من فقه الإنكار إن في الغالب إن هو حاسس إن عليه واجب وإن ربنا هيحاسبه عايز أخلص منه فهي إيه بقى بص أو ح- رميها كده خلاص لا يا جماعة هي مش هرميها خلاص هو أنا عايز إيه في الآخر خالص أنا عايزه المعصية دي لا تقام لأني أبغض بوجود هذه المعصية فعشان كده الصلة لما شافهم قال له ربنا يستركم بس ربنا شايفكم بس كلمة كده يمكن الكلمة اللي تتقال بهذا النوع من التلطف يكون لها وقعة أقوى على أهل العصيان كان ربما يمر بقوم يلعبون بينكر ازاي بقى فيقول يا إخواني ما تقولون في من أراد سفرا فنام طول الليل ولعب طول النهار متى يقطع سفره فلما صنع ذات مرة هذا انتبه رجل منهم فقال يا قوم إنما يعنينا فانتبه فتاب وصحب صلة هكذا الشيطان بيحرش في عدم الانضباط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحرش بطالب علم ينزغ ازاي بقى هيسخنه ازاي يبعت له واحد يسأله في مسألة هو لا يعرفها فيبتدي يعني ايه يهرج دماغه شوية يقول لك مش دي زي دي ويعمل هو قياس ويعمل مناطات الأدلة ويظبطها في دماغه تمام ودي علتها كده ودي تبقى كده فيبقى كذا يبقى طح يروح قايل على طول ما هو ما ينفعش ما ينفعش هيقول للناس لا لا لا فيبتدي يسخنوا بقى من الحياة دي قال عبد الرحمن بن أبي ليلى أدركت عشرين ومئة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فما كان منه محدث ولا واحد منهم إلا ود أن أخاه كفاه الحديث ولا كان منهم مفتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتية هكذا دي أخلاق السلف المهجورة وآداب الصحابة التي صارت من الندرة بمكان نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم يبقى كان الأمر الثالث من مداخل الشيطان النزغ المدخل الرابع التخويف يدخل على فقير غلبان فيخوفه بالفقر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر يا ابني لما هتمشي السكة دي مش هتشتغل مين دلوقتي اللي هيقبلك وانت بالشكل ده وبالسمت ده دلوقتي الناس بيطردوهم علشان خاطر مش عايزين وجع دماغ وانت نسبة العوانس في البلد خمسة مليون وعلى سنجة عشرة ماشيين في الشوارع وانت اللي بقى لابسالي خيمة والله لما تعملي ايه ما هتشوفي الجواز ولا هتشوفي سكة الجواز دي خالص الفقر فلما يخوفوا بكده تقول اه والله طب ايه طب البسه اول ما عقد وكأنه الإنسان مننا بيتعامل هكذا لا يتعامل مع رب رزاق ذو القوة المتين كأنه ما فيش حاجة في الدين اسمها التوكل والاستعانة بالله سبحانه وتعالى فطبعا لأنه احنا بقينا متبرمجين على انه قانون الاسباب والمسببات اعمل كذا يحصل لك كده ذاكر خمس ساعات تجيب مقبول ذاكر ثمانية تجيب جيد جدا ذاكر عشرة تجيب بامتياز هي كده متبرمجين اسباب ومسببات اشتغل من الساعة 9 الصبح لغاية 9 بالليل هتبقى معاك فلوس تقدر تجيب بيها شقة في مكان مميز كده هو متبرمج بالطريقة دي فهي نفس الفكرة حطي make up عالي والبسي لبس فتان واعملي مش عارفه ايه سوقك هيبقى رائج وهتلاقي العمليه ماشيه والشيطان بيشتغل بالطريقه دي الشيطان يعدكم الفقر في واحد تاني بقى يخوفه من الطريق من عقباته السكادي كلها تلات أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كلها بلاوي السكادي أهو يا عم ده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت عايز تاخد فوق دماغك فطبعا هو التاني يقول آه صح تصدق لا يا عم ما نقربش خلينا من بعيد كده محترمين جنب الحيط وكأنه هو لا يفقه ولا يعرف أن البلاء سنة جارية في الكون وأن كل الخلق مبتلى ولما يبتدي يروح مستشفى ولا يروح يشوف أهل البلاء في أي مكان من الأماكن طب ما هو يا عم ناس مش ملتزمين اهي وناس عادية خالص وده اللي كان بيشرب وده اللي كان بيعمل وده اللي كان بيسوي وحصل لهم ابتلاءات تحب أنهي نوع من البلاء يجي لك تبتلى بالأمراض المستعصية وكذا وكذا هتبتلى اختار أنا قلت في دروس أعمال القلوب قلت كده ها اختار لك بلاء احنا دلوقتي اتفقنا ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان من نطفة امشاج نبتليه ان الكل سيبتلى اختار لك بلاء يبقى الكل لما هيبتلى ويبقى هو في الاخر خالص عارف ان هو مع ربنا يبقى ربنا هينزل له البلاء وهينزل له قسطه من الرحمة فهينزل الرضا في قلبه والسكينة والطمأنينة وهيبقى في منتهى السعادة حتى وهو مبتلى عادي خالص عروة بن الزبير قطعوا له رجله أخذ يقلبها ويقبلها ويقول نعمة ربي نعمة ربي ايه ده بقى واخدها ازاي حاسسها ازاي في شيء اخر والتاني بقى شوية صداع والشيطان بقى يقول له الصداع ده شكله كده في مشكلة في المخ انت لازم تروح تعرض نفسك صدقني ده في حاجة الإخوة المبتلين بقصص وساوس الجن رجله تنمل وصدقني راكبك هنا لابسك في الحتة دي بس ويجي له واحد بقى يقول له اه تصدق انت في خطر شديد جدا وانت لازم تاخد بالك الموضوع مش عارف ايه يقعد بقى مش قادر يعيش ولا يعمل ولا يسوي ولا احسن يحصل لي ولا احسن يجرى لي فيخوفه فيبقى عايش ازاي ده شفتوا بقى انما ذلكم الشيطان اكتر ناس بقى بيعرف يلعب معاهم صح قوي مين اولياء اولياء الشيطان اللي هو مديله ودانه وفاتح له قلبه على البحر والشيطان يخش يرتع ويقول ويزيد إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين المدخل الخامس مدخل الأمان الكاذبة يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا الأماني دي بقى لعبة إبليس مع الكل حط له حلم وخليه يعيش فيه ويخلص طاقته كلها في الحلم حلم انت عايز تبقى ايه عايز ابقى ملتزم والله بجد اه نفسك يعني ايه في الالتزام كده احفظ القران ويبقى الواحد ما يعملش المعاصي اللي بيقع فيها لغايه النهارده دي وايه اللي يصدق يعني ما انت عارف بقى الظروف والحاله وانا ما صحتش لقيت نفسي ابويا شيخ وامي شيخه يعني فيعني الظروف صعبه قوي فعقبال بقى ما هتخلص من المشاكل دي لما ان شاء الله اتجوز ان شاء الله وهفتح بيت هبقى ما فيش بعد كده خلاص بقى ما فيش بقى منكرات ولا في تلفزيون ولا في مش عارف خناقات في البيت ولا ولا ولا لا الزوجة الصالحة اللي فاهمة اللي تمام التمام يتجوز وهو مش فاهم يعني ايه جواز يتخبط يلاقي بقى اتفتحت عليه أبواب الدنيا من سكة تانية والشغل والنفقات والوضع وشوية الرواسب اللي عند ده وشوية الرواسب اللي عندها ويخشوا في بعض وتبقى مش جنة الله في الأرض يعني الجواز برضه اتجوزت وبرضه مش نافع لا هي القصة مش كده القصة الواحد لما يستقر في الشغل ويبقى خلاص بقى مرتب ثابت كبير يأمن حياته هي دي انا عليا ان انا اسعى فيها يسحب له فيها 3 5 10 سنين في قصة ان هو بيبني نفسه بيعمل المشروع الكبير اللي هينام عليه بعديها لا هي ما كانتش كده هي قصة ان الواحد مثلا يظبط بقى حوله مع ربنا يروح يعمل له حج كده ويطهر بقى وينضف من اوله لاخره كده هيبقى بعديها ان شاء الله يبقى تمام لغاية ما يروح يحج وبرضه يرجع لسه المألوفات لسه العادات هو معرفش يتعامل مع نفسه ولا عرف الطريق ولا عرف حاجة كل شوية يتخبط والشيطان عليه ان هو يرمي الكورة بعيد شوية كده يقول له اجري عليها يجري يجري يجري وبعدين ياخدها يروح راميها له الناحية التانية يجري يجري يجري يجري لغاية ما يتهدى حيله يقول مش لاعب بس هي دي طريقة ابليس بالامان الكاذبة يلا روح يلا اهو يلا هي شوت يا حبيبي يلا اهي قدامك الجون اهو مفيش حاجة قربت يلا يجي يقرب يروح صاحبها له حاططها له في حتة ثانية وهكذا هذا من مداخل ابليس الخطيرة على العباد اللي بيستخدم فيها طول الامل والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في الحديث الذي في الصحيح صحيح البخاري قال لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين حب الدنيا وطول الامل الامر السادس من المداخل الاستهواء قال الله تعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين استهوته الشياطين يعمل إيه؟ يغريه بمفاتن الدنيا يعني بيعمل إيه؟ بيثير هواه رغباته هو نفسه في إيه؟ هو في الواقع هواه في المنصب في الكرسي فيقعد يشتغل له في الحته دي للصبح بقى هو هواه في الفلوس انا في ناس كانت تقعد معاهم اقول لهم إيه فتن النساء وبتاع والاختلاط وربنا يحفظك والشغلانه بتاعتك دي فيها وفيها يقول لك يا شيخ لا مش المشكله في الحريم مشكله في الفلوس والله بجد يقول لي كده فعلا لكل قوم فتنه وفتنه امه المال بالفلوس احطهم صف قدامي واخد اللي انا عايزه واعمل اللي انا عايزه ومفيش اكتر من كده فلوس الشيطان يبص يلاقي قلبه الحته دي وتحبون المال حبا جما بس بتفاوت بقى ده فاتح بقه على البحري واصلا عيشته والناس اللي حواليه وشغله كله فلان بقى في الصفقه دي جاب مليون وفلان عمل مش عارف ايه وفلان بيسوي وفلان بنى في الحته العلانيه وانت لسه محلك سر وده كان طالع معاك وهو هو وشركتك مع شركته بيسخنوا هي النزغات اهي بينزغ بقى بس يروح مستخدم هواه فيستهويه يعني ايه يستهويني بيعجبني قوي فهو الحته دي لما الشيطان يرميها له ما يبقاش قاعد يقول ايه مش زي ايه لما يقول له اذني وهو قلبه ما فيهوش هوا لذلك لا هوا مش هنا انما لما يجي يقول له فيها ايه هو انت لما تشتغل يبقى حرام هو انت لما تبقى معاك فلوس كتير تبقى حرام فين الشرع اللي قال ان الفلوس الكتير حرام فين سيدنا عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وفلان الفلاني كلهم كانوا معاهم فلوس شفت المؤمن القوي خير واحب الى الله يعني اذا كنت هتخش لي دين ارميها لك دين يلا فيطير يقول لك اه والله خش يتاجر ويعمل فين بقى يا عم فعل الصحابة فين بقى عثمان اللي جهز جيش العسرة جهز لنا انت بس جامعين ثلاثة اعمل اي حاجة لا ما هو الاول خالص ابدأ بنفسك ثم بمن تعول وابدأ بنفسك دي مش عايز يعديها خالص يعني هو انا قاعد ابدأ بنفسي بمن تعول مش عايز تخش الناحية دي خالص وخير الصدقة ما ابقت غنى محفوظة الحاجات دي ولا أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن ترعوا عالة يتكففون الناس يستهويه لان هو عارف ان الفلوس واكله قلبه التاني ده بتاع بقى نساء ومش عارف ايه فيبتدي يخش له الاول خالص برضه هو متورع ومش بتاع زنا ومش بتاع حرام يعني يفتح حاله جوز اتنين وتلاتة واربعة ما فيهاش مشاكل صح ماشي التعدد بس هو ايه ايه اللي عامله هو بيعدد ليه ايه الفكرة الاساسية اللي هي عاملاه بيستهويه بفتنة النساء فيوقعه فيروح يتجوز له واحده بقوا ايه متزوج الاثنين بين نارين فما ينفعش يقعد بقى مشتت ما بين دي وما بين دي ومشاكل وبتاع ويقول برضه النظريه غلط هو الاول خالص ايه المشكله عشان كده لما بيجي يقول لي انا عايز اعدد بروح اقول له السؤال الكلمه دي اوعى يكون تعددك هوى لو هوى هتبتلى بيه لانه لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد هيكون النعمه هي اكبر وبال عليك فهتبقى عايش النار اللي فعلا عملوا موضوع التعدد ونجحوا فيه هم ابعد الناس عن هذا الامر انما انا لو برضي متطلباتي دي بس لاني عايز هدف شرعي انا برضي ده عشان اعف نفسي بس انا عايز اوصل لفين طريقه استهواء الشيطان ليه انه دخل من حته الهوى عنده قلبها له بدل ما تبقى طاعة وقربة وامتثال وبدل ما يبقى الموضوع فعلا هو بيتزوج لأهداف شرعية بلاش التعدد الجواز نص اصلا لما بيجي نقول له انت بتتجوز ليه اللي هي الزوجه الاولى اللي هو بيتزوجها هو متجوزها ارضاء فعلا رقم واحد ولا رقم واحد هوى هو متجوزها هوى مش معنى هوى برضه لما يجي يطبق يقول لي هوى يعني انت عايز ناخدها عوره يعني لازم كذا لا مين قال طب ما هو ازاي الواحد تسره وتبقى كذا كذا اه تسره بس انا كنت الدافع الاولي اللي خلاني اقدم على هذه الخطوه ان انا بمتثل لامر الله ان انا فعلا مفكر في الاهداف الشرعيه اللي المشايخ بتقولها في كل عقد اللي هي نيات الزواج فعلا الحاجات دي هي اللي خلتني اتحرك لكن مش هوايه بقى اتبغدد يعني اعيش الحياه هو الواحد ما يبقاش عامل كده عيش الحياه تبع هو هيمتعك هو هيديك اللي انت عايزه بس انت عايزه هو وتيجي من عنده لان مش بطلبها منها مش هي اللي هتمتعني هو اللي هيلقي في قلبي الفرح بيها السرور بيها فهبقى حاسس بالرضا الأمر السابع قلناه ضمنا بس نحطه كعنصر الإيحاء بالجدل قصة جميلة أوي أتى رجل لابن عباس وقال يا ابن عباس يا ابن عباس زعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة طلع واحد مدعي النبوة فبيقول أنه أوحي إليه الليلة يرد إزاي بقى مين المجرم ده فين الكذا هتقطع راسه بص ابن عباس راح عامل ازاي قال صدق يا نهار ابيض صدق قال فنفرت وقلت يا ابن عباس صدق صدق مين قال هما وحيان وحي الله وحي الشيطان ثم قرأ وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون فبص خلص الموضوع كله في كلمة اه مين قال لكم هيطلع لكم ناس زي دي قد كده الشيطان قاعد شغال صدق فإيحائه بالجدل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه النبي صلى الله عليه وسلم يضمن لنا الجنة إن تركنا المراء والجدل السفسطائي الجدل الذي ليس من ورائه شيء الجدل مشروع في بعض الحالات ومقيد بالالتزام بالأدب الشرعي وعدم الخروج منه وجادلهم بالتي هي أحسن قال بلال بن سعد إذا رأيت الرجل لجوجا متماديا معجبا برأيه فقد تمت خسارته إذا رأيت الرجل لجوج كلم كثير متمادي في طغيانه معجبا بنفسه ورأيه فاعلم أنه قد خسر الخسران المبين فطريقة الشيطان أنه هو زي ما قلنا في النزغات أنه يخلي الناس تجادل بالجدل الذي ليس من ورائه أي فائدة فيوقعهم في شراكه بذلك الأمر الثامن أن يحرم ما أحل الله اللي هي الغلو مدخل الغلو والتشديد مدخل الغلو والتجديد قال الله تعالى كلوا مما رزقكم الله لاحظوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان الأمر طالما الأصل فيه الإباحة المسألة فيها سعة يبقى لا تضيق لما ضيق الثلاثة نفر كما تعرفون في القصة المشهورة وقالوا لا نفطر وقالوا كذا وقالوا كذا النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم وقال أما أنا فإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين كما في سنن الترمذي وصححه الألباني وقال صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه الحديث في البخاري فالمطلوب سددوا قاربوا أبشروا استعينوا بالغدوة والروحة يبقى قرب لا تشتد تحتاج إلى شيء من التدرج في أمور كثيرة ما كان حراما حرام صرف ما حرم الله يبقى هذا ليس محل جدل المسائل أمور المشتبهات اتقي الشبهات حتى تستبرئ لدينك وعرضك المسائل التي في المعاملات مثلا الأصل فيها الإباحة يبقى الأصل فيها الإباحة إلى أن يثبت حرمتها القواعد دي تريحك أما الشيطان فيضيق عليك فيضيق عليك حتى تجد ان الدنيا سودة وينفذ بقى مش احنا يا جماعة في بيئة فساد واحنا في جاهليات وكمان احنا في جاهليات اشد من الجاهليات القديمة كده سودة حلو طيب هات بقى اي مسألة تطلع عن نظرية المؤامرة اصلا هو كل الكلام ده غلط وكل الحاجات دي يجي الناس وهي بتتكلم مثلا في بعض المطعومات وفي بعض الاشياء يجي يقول لك اصل هم مش هيعملوا لنا حاجة الا اكيد من وراها الشر لينا فيبقى الكلام ده أكيد فيه حاجة غلط فيبقى حرام حتى ولو كان الأصل الإباحة فيضيق زي ما الإخوة اتفتنت في أيام بقى فتن التكفير وبتاع فما ياكلش من عند الجزار وما يعملش مش عارف إيه وما يشربش إيه وما يسويش إيه ويحرم كل حاجة في الدنيا ليه؟ ما هو أصل أكيد ده هيكون بيسب الدين وبعدين طالما كده يبقى ذبيحته طب الجزار ده مش اللي ذابح ما هم هناك كده اغلب الاخوه اللي بيشتغلوا في الحته دي بعضهم راح لقى ناس بتعمل طب يعني اللي ذبح لك الذبيحه دي سب الدين انت تبين لك خلاص حطها وضيقها وظبطها وبعد كده حرم بقى كل حاجه من بعديها طبعا المسائل محتاجه انضباط ولو يفقه شيء من اصول الفقه ويعرف كيف يفرق ما بين الاصل والظاهر ومش محل دلوقتي الكلام تفصيليا في المساله لعرف انه وقع من حيث لا يدري بجهله وهكذا ليس على ابليس اكثر من ان ينفذ في هذا النوع من التشديد موضوع الورع لما تقرأه أنه لا يستطيع أن يتورع لا يصل إلى مقام الورع إلا بعد أن يكون قد خطى خطوات في الطريق إنما ورع المتفيهقين ده ورع مكذوب فلا بد من فقه الأمر التاسع ودي بقى كثيرا ما نتكلم عنها في زماننا هذا غرس اليأس مدخل غرس اليأس تخذيل وكان الشيطان للإنسان خذولا أي مخذلا الشيطان عليه ان هو يعمل ايه عليه ان هو ييأسك من نفسك ويأسك من حالك وده مش حاصل مع كثرة المحاولات وفشل كثير من المحاولات الشيطان يروح ماسك في الحتة دي ويلعب بيك زي ما هو عايز قول لي اي حاجة يلا شد حيلك في الطاعة واعمل وسوي ومش عارفة ايه ما انت عملت الكلام ده السنة اللي فاتت وما حصلش حاجة يمكن السنة دي تكون كويسة بس بص بقى لما تبقى ايه لما تبقى داخل الاول خالص في المحاوله الاولى او الثانيه بالنسبه لك غير ما تكون المحاوله السته ولا السبعه ان شاء الله يمكن محاولاتك تبقى احسن صح ان شاء الله تلاقيه بيقولها لك وهو بيقدم رجله وبيأخر رجله بس اهو يعني هو زمان العشر لازم نشتغل نشتغل طب رمضان اه كل الناس هتشتغل فنشتغل بس هو يائس ان هو يحصل تغيير لانه حاول القصه دي قبل كده كذا مره وما نفعتش بس جابه يجي في اي حاجه اي مجال احفظ قران عملت الحكايه دي قبل كده عشر مرات ورحت عشرين مقرأة وحاولت أحفظ أنا يظهر ملكة الحفظ عندي ضاعت خالص وأنا بنسى كتير فالأمل في عيالي بقى إن شاء الله خلاص طلب العلم آه إن شاء الله هحاول بس يعني قبل كده رحت حضرت درس علان وسلان و... ومشيت برضو كده شهر شهرين و... وبعد كده طبعا الدرس انقطع وال... وأنا انشغلت هحاول المرة دي تكون إن شاء الله تكون أحسن من المرات التانية طب اعمل حاجة في الدعوة ما احنا وزعنا شرايط ووزعنا كتب وقلنا للناس وعملنا البدع يا عم انت بتبني طوبة وعليها ألف معول فمفيش فايدة هي إيه بقى هتيجي من عند ربنا أنا مستنيها أما تيجي بقى يبقى ربنا يسهل يغرس اليأس فإذا غرس اليأس يوقعه في القنوط الذي قد يوقعه في الكفر إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله عشان كده رجلنا تقيلة بيدخل من الحتة اللي هو فعلا بيعرف إزاي يصرعك فيها عشان كده احنا محتاجين بث الأمل محتاجين خطاب مختلف محتاجين مشجعات محفزات على الطريق مستمرة عشان تقف لهذا المدخل توقف عليه حارسه حتى لا يدخل الشيطان عليك من اليأس الأمر العاشر الاستفزاز قال الله واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يستفز الشيطان العابد بوسائل الغواية والإحاطة والاستيلاء على القلب والمشاعر والعقل فيستدرجه للفخ المنصوب والمكيدة المدبرة فإذا استدرجهم إلى هذا المكان الخالي أخذتهم الخيل وأحاطت بهم الرجال هو عليه انه يستفزه يعني ايه يستفزه احنا قلنا الشيطان ليه مراحل خدنا النزغ بتاع التسخين وبعدين في مرحلة بقى مش تسخين ده هو ايديه على ظهرك قوم يلا هم مش هينفع يلا بينا يلا بينا يلا يا شباب يطلع نروح السينما دي النهارده فيلم مكسر الدنيا يلا مش عارف ايه يلا يلا هي دي التسخين اللي هو ايه ده النهارده حته فيلم جامد قوي تعالى بس في بقى مرحله اعلى شويه يشعل الحماس في اتجاه الباطل لغاية ما يخرج أول ما يطلع بقى خلاص يحيطوا بقى بصوته ادي بقى الاغاني وكل الوسائل الوسائل المسموعه يبتدي يسمعه ال- كلمه الباطل يتلاقيه هو قاعد ماسك يتفرج على اي حاجه وعايز يت- يسمع له كلمه خير ولا بتاع يحاول كده يبص يلاقي برنامج من برامج حواريه بتاعت نزغ الشيطان اللي احنا قاعدين نقول عليها دي يحاول كده يبص يلاقي كلمه تدخل في ودانه اه صدق انا ماله صوته الشيطان شغال بيرمي له الكلمه اللي هيعرف يسمم بيها قلبه بصوتك او بقى الاغاني و و و اللي تفسد عليه احواله واجلب عليهم بخيلك ورجلك الشيطان ليه خيل وليه حيل واساليب وليه شياطين موجوده شياطين جن وشياطين انس يلخبطوه يخلوه طول الوقت مشتت يمنة ويسرى يلا نجري الناحية دي بالخيل والرجل اجري في الناحية دي واجري الناحية دي واجري الناحية دي تيجي بعد كده تقول أنا مصاب بالشتات أصل هو أجلب عليك بخيله ورجله فبقيت مشتت جريت شوية في اتجاه الضلال ولا انت داري شمال ويمين وبعد كده تدوخ من كتر ما انت اتجرى بيك وانت ولا داري فهذه طريقة الاستفزاز مدخل إشعال الحماس المدخل التالي اللي هو في الآية وشاركهم في الأموال والأولاد مدخل ال 11 ده مدخل المشاركة وشاركهم في الأموال والأولاد إزاي بقى الشيطان يشترك مع الإنسان في ماله وولده مش عارفين الحديث حديث ذكر حال الجماع النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله ال- اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما بولد لم يضره أي لم يضره إيه لم يضره الشيطان يشاركه في ولده تلاقي العيال متعفرطة كده ليه اه بجد عفاريت في حاجة ممسوسين يعني مع فيهم الشيطان بيلعب بيهم فتلاقي البيت مش هادي والأولاد لما بقى يسلط عليه ولده أو يسلط عليه ماله فيكون عقرب في جيبه يلدغه ويسلط عليه عياله فيفسد عليه أحوال هؤلاء الأولاد وكم من معذب وشقي في الدنيا بسبب فساد أحوال أولاده وكم من واحد مات لما شاف ابنه بيتسجن وابنه ضايع و... وتليفون تعالى خد ابنك من المكان الفلاني تعالى خد بنتك وهي في حضن فلان وتعالى وروح عمل ايه مسك في حتة فساد التربية وشارك الناس في أموالهم وأولادهم فأفسد عليهم أموالهم وأفسد عليهم أولادهم حتى أتى بهم طبعا بعد كده تلاقي بقى حالات انتحار وتلاقي اللي حصل له واللي جاله سكتة قلبية من, من وقع المشاكل وي وي وي وي وي جابه من الحتة اللي مش هيعرف يعمل فيها أي حاجة ش- زيها بالظبط موضوع إنه يفسد أحوال يفسد أحوال الناس مع زوجاتهم اللي هي مشاكل تفكيك الأسرة تعرفين إن الشيطان لما يضع عرشه وكل يوم ينادي مين بقى اللي هيعمل مين اللي هيسوي فإذا جاء وقال جعلته يطلق زوجته أعطاه التاج روى الإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله فيدنيه منه ويقول نعم أنت نعم أنت وعشان كده كل المشاكل الخاصة بالشباب والأولاد في السن المراهقة و و و من نسبة كبيرة منها بتكون سببها التفكك الأسري يفكك الأسرة فالأب في حتة والأم في حتة والولد ضايع فبالتالي يبقى سهل جدا جدا بعد كده انه يهلكه في اي باب من ابواب المعاصي تدارسنا دلوقتي 12 مدخل من مداخل الشيطان ال 12 تفكيك الأسرة كيف نتخلص من هذه الآفات سنتدرس ذلك ونغلق هذا الملف إن شاء الله في جلستنا القادمة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم